بسم الله الرحمن الرحيم المفروض اخر مره اتكلمنا فيها عن تعريف ال- الفداء والخلاص وقعدنا نقول ان اه ال- الاناجيل الاربعه فيها بس واقعه الصلب لكن ما بتربطش الصلب بغفران خطايا وبالنقاط الكتير اللي احنا قعدنا ايه نقولها لكن الحاجات التانية دي جه بقى بولس هو اللي ايه ربط واقعة ال- الصلب بحاجات كتير اهمها ان ادم اخطأ والحياة الابدية عن طريق الايمان بالصلب ده هو كده بعد كده قلنا بعد ما بولس ربط الصلب بالفداء والكفارة بقى في عبادة للمسيح الإنسان في القرن الثاني بعد كده في القرن الثالث جعلوه إله مع الله لكنه أدنى منه قدرا وبعد كده في النصف الأول من القرن الرابع سووه بالآب وبعد كده أضافوا معاه الروح القدس وفي الآخر مجمع نقيا بقى انش- آه، آخر آسف مجمع خلق دنيا انشقوا بقى الأرثوذكس والكاثوليك وكده في موضوع الطبيعة في نقطة أنا عاوز أوضحها ومش عارف ليه الأناجيل بتاعتي مش هنا ثانية واحدة لو فتحنا إنجيل لوقا إنجيل لوقا في آخر إنجيل لوقا خالص شوف احنا بنقرأ الجزء بتاع تعريف الفداء والخلاص الجزء الأولاني صلاة زكريا دي هعلق عليه تعليق بسيط الجزء مثلا بتاع إنجيل لوقا الأخراني ده هو إن هما إيه إيه صعود الى السماء لا آه، لوقا آه 24 على طريق عمواس هم خلاص في العدد 19 قالوا المختصة بيسوع الناصري الذي كان إنسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكامون لقضاء الموت وصلبوه ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل ولكن مع هذا كله اليوم له ثلاثة أيام منذ حدث ذلك تمام؟ طيب بل بعض النساء منا حيرننا إذ كنا باكرا عند القبر ولما لم يجدن جسده أتينا قائلات إنهن رأينا منظر ملائكة قالوا إنه حي ومضى قوم من الذين معنا إلى القبر فوجدوا هكذا كما قالت أيضا النساء وأما هو فلم يروه فقال لهما دي النقطة المهمة اللي أنا عاوز أوضحها فقال لهما أيها الغبيان والبطيئي القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب يعني إيه؟ يعني هو بيد... كاتب انجيل لوقا بيدعي على لسان المسيح ان الكلام ده اللي حصل له متنبأ عنه في الكتب لكن برضو لغاية ال... الاناجيل الاربعة ما بنلاقيش ان برضو ده له علاقة بدخول الجنة او مغفرة خطايا او حاجة زي كده لكنه كأنه بيتكلم ان ده حدث هيحصل للمسيح وده محكي عنه في العهد القديم كنبوة ان المسيح هيحصل فيه كذا لكن برضه مش واضح في الاناجيل الاربعة ان ده له علاقة بان ادم اخطأ او هندخل الجنة او حاجة زي كده برضه هنلاقي في نصوص كتير في الاناجيل قصه ان لازم اتالم واتضرب واتهان واتصلب واموت وفي اليوم الثالث اقوم المسيح بيقول كده ان ده لازم يحصل في بعض الاناجيل برضه فيها نصوص ان ده هيحصل بحسب الكتب لكن خلي بالك هو لما بيقول ان يعني انا اختصارا في الاخر ملخص انا بعتقد ان ده غير صحيح على على لسان المسيح يعني المسيح عليه السلام فعلا ما قالش الكلام ده ان فعلا المفروض يموت ويتألم والكلام ده كله وبعد كده مش عارف يدخل الى مجده بغض النظر ايه اللي مقصود بيدخل الى مجده انا بعتقد ان الكلام ده ما كانش موجود على ايام المسيح الفكر ده ان المسيح لازم يحصل له كده وان ده محكي في الكتب لكن انا اقتناعي الشخصي ان بولس هو اول واحد طلع الفكر ده وكتبت الاناجيلك منه هم جم بعد بولس ومنهم واحد زي لوقا اصلا المفروض تلميذ بولس فبدا ان هو يخلي للفكر ده اصول قبل بولس بحيث ان بولس ما يطلعش مبتدع لو احنا فتحنا بدايه انجيل آه، اسف بدايه اعمال الرسل علشان نبقى فاهمين ان هو قال ان كنا نرجو انه هو المزمع ان يفدي اسرائيل المشكله ان هو ايه يعني عاوز كان الاناجيل عاوزه تقول ايوه يسوع هو اللي هيفدي اسرائيل فداء اسرائيل ده ملوش دعوه بانه اتصلب بس كان المفروض يتصلب فاهم المعنى يعني هو احنا كنا نرجو انه هو المزمع ان يفدي اسرائيل فهو عاوز يقول ايوه انا المزمع ان افدي اسرائيل وكون ان انا اتصلبت ده ما ينفيش ان انا مزمع ان افدي اسرائيل وان ال... ان كون ان انا اتصلبت ده بحكي عنه في الكتب في نقطه مهمه طيب هي ليه كاتب الانجيل ما بيجيبش النصوص اللي قاعد يشرحها للتلاميذ يعني هو قال ايه قال وثم ابتدأ من موسى يعني من أول الأصفار الخمسة ومن جميع الأنبياء ده نوع من أنواع المبالغة بالنسبة لي يعني ما فيش كتاب إيه لا ده لوقا س- س- 27 ثم ابتدأ يعني هو قال لهم إيه أيها الغبيان والبطيئة القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء بجميع ما تكلم به الأنبياء بجميع يعني كل الأنبياء قالوا إن ده هيحصل ده بحسب ال... إن ده كلام على لسان المسيح أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده طب ينبغي ليه إن شاء الله ما هو قال لك بجميع ما تكلم به الأنبياء وبعدين ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب فين بقى ال- الأمور المختصة به ب- في جميع الكتب هل ده شيء تافه مثلا لا ي- لا ي- يستحق أنه ينشر أو يدرج في الكتاب ويدرج معه تفسير المسيح له انت متخيل ده المفروض عصب الايمان المسيحي ان الانبياء ال- العهد القديم من اول اصفار موسى وكل الانبياء تنبأوا بهذا مع الاحتفاظ بنقطة ان تنبأوا كحدث لكن ملوش علاقة بانه هيفدي او انه يعني هو عاوز يقول ده حدث هيحصل الحدث ده ملوش علاقة باللي قاله بولس ان ادم اخطأ ولازم المسيح يموت ربط الصلب بفداء وكفارة وبعدين بحسب انجيل لوقا هو عاوز يقول ان كون انه اتصلب ده ما ينفيش انه هيفدي اسرائيل فيما بعد يعني ايه يعني الصلب ده مش هو فداء اسرائيل و والنقطة بقى ان الفهم اليهودي كان بيقول ان مفروض اللي هيفدي اسرائيل ما يحصلوش كده دي نق- دي نقاط مهمه فهو عاوز يقول اه انا انا انا اتصلبت وحصل لي- وحصل فيا كده ده علشان مكتوب من اول موسى وجميع الانبياء ان ده المفروض هيحصل وده ما ينفيش ان انا فيما بعد هفدي اسرائيل بمع- معنى كده ان لما اتصلبت ده مش هو فداء اسرائيل طب لما نيجي بقى نحكي في اعمال الرسل بيقول ايه من الواحد خمسة لأن يوحنا عمد بالماء وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ده مفروض كلام المسيح قبل ما يرفع ليس بعد هذه الأيام بكثير فبيقول إيه أما هم المجتمعون فسألوه قائلين يا رب هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل احنا لسه مستنيين أهو يعني أنت إيه، شفناك المفروض اتصلبت وافتكرنا ان ده خلاص امر مناقض انك تفدي اسرائيل فانت خلاص هتترفع وبتحكي عن حاجات هتحصل في الوقت ده اللي هيحصل فيه الحاجات اللي انت بتحكي عنها دي هتيجي بقى وترد الملك لاسرائيل فيما معناه هتفدي اسرائيل هتخلص اسرائيل فراح قال لهم ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الأب في سلطانه لكنكم ستل- ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض ده بداية خالص أعمال الرسل تمام فيعني كأن بحسب المفهوم اللي بناخده من إنجيل لوقا لسه ما حصلش فداء لإسرائيل وده هيحصل لكن احنا ما نعرفش هيحصل امتى لو احنا برضو جينا قعدنا نقلب في اعمال الرسل عاوز بس اطلع النصوص دي لان النصوص دي مهمه لو جينا في الوعظه بتاعت بطرس في الاصحاح الثاني من العدد 22 بيقول ايه أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون هذا أخذتموه مسلما يعني إيه زي ما قالوا ان رؤساء الكهنه وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه فاهم انت لسه بتطلع النص بس انت ما قلتش بطرس كده قلت بعض بطرس وخلاص بع- وعظة بطرس بقول لك أعمال الرسل 2 22 وعظة بطرس اللي محكي عنها في أعمال الرسل تمام فهو بيقول إيه هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق يعني كأن عاوز يقول لك إن كل ده إيه مدبر من قبل كده يعني وبأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه الذي أقامه الله ناقدا أوج- أوجاع الموت إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه لأن داود يقول فيه بدأ بقى يستشهد بنصوص العهد القديم علشان خاطر إيه يبرهن إن ده كان مفروض يحصل كنت أرى في الرب آه، كنت أرى الرب أمامي في كل حين أنه عن يميني لكي لا أتزعزع لذلك سر قلبي وتهلل لساني حتى جسدي أيضا سيسكن على رجاء لأنك لن تترك نفسي في الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا ده النص الأساسي اللي هم بيستشهدوا بيه إن هو مش هيفضل في القبر هيقوم من الأموات مش مهم نشرح النص ده دلوقتي عر...
هل النص فعلا يدل على هذا؟
لا هنبقى نشرحه بعدين هو بيقول بقى عرفتني سبل الحياة وستملأني سرورا مع وجهك هم بيستشهدوا ان النصين دول من المزامير اللي هم موجودين في المزمور إيه كام تقريبا إيه 100 132 132 11 هو بيقول بعد كده ايه ايها الرجال الاخوه يسوغ ان اقول لكم جهارا عن رئيس الاباء داود انه مات ودفن وقبره عندنا حتى هذا اليوم فاذ كان نبيا وعلم ان الله حلف له بقسم ده برضه له علاقه بموضوع الحلف والعهد والقسم ده انه من ثمره صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح أنه لم تترك نفسه في الهاوية ولا رأى جسده فسادا فيسوع هذا أقامه الله ونحن جميعا شهود لذلك تمام طيب فإيه إيه ده بطرس بحسب أعمال الرسل بيستشهد بنصوص العهد القديم إن هو كان لازم يموت ويقوم من الأموات طيب في برضو إيه, إيه وعظة بطرس
هيك في الإصحاح الثالث من العدد 17 بيقول إيه؟ بيقول والآن أيها الإخوة أنا أعلم أنكم بجهالة عملتم كما رؤساؤكم أيضا وأما الله فما سبق وأنبأ به بأفواه كمل يا عم انت. جميع أنبياء نفس اللفظة اللي اتقالت فين؟ في إنجيل لوقا تمام أن يتألم المسيح قد تممه هكذا يعني ده تم فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبل الذي ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء التي تكلم عنها الله بفم أنبيائه القديسين منذ الدهر ودي نبوه واضحه جدا جدا جميع جدا الأنبياء.
اه لكن هو مش قصده هنا مش قصده هنا ان المسيح يتصلب ويموت النص ده انا شرحته في محاضره ساعتين الوعظه دي ان هو يقصد ان المسيح هيفضل في السماء لغايه ما يحصل حاجات اتنبأ عنها كل الانبياء الذي ينبغي ان السماء تقبله يعني تفضل مستقبلاه وقبلاه عندها الى ازمنه رد كل شيء الأزمنة إن ظمها التي تكلم عنها الله بفم جميع أنبيائه القديسين منذ الدهر فإن موسى قال للأنبياء إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون يعني إيه؟ يعني ده هيحصل لما يكون المسيح إيه؟ في السماء فلما ده يحصل ويتم هينزل بقى مرة تانية تمام؟ أنا شرحت النص ده بأكتر من طريقة وكل الطرق في الاخر تؤدي الى ان دي نبوه بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وجميع الانبياء ايضا من صموئيل فما بعده جميع الذين سبقوا وانبأوا بهذه الايام، انهي ايام؟ اللي هيحصل فيها ان نبيا مثلي سيقيم لكم. تمام؟ انتم ابناء الانبياء والعهد الذي مش عارف كذا كذا كذا خلاص، طيب. يبقى هو المهم في النص ده بغض النظر عن النبوة ان هو بيقول واما الله فما سبق وانبأ به بافواه جم... بافواه جميع انبيائه ان يتألم المسيح قد تممه وهكذا. يبقى ده برضو في في اعمال الرسل بينسبوا على لسان بطرس ان ده كل الانبياء اتكلموا عنه. طيب وبعدين استفانوس وعظة استيفانوس في الإصحاح السابع وعظة طويلة جدا جدا حوالي صفحتين ونص المهم سيفانوس الشهيد هذا اه المهم بيقول ايه في العدد رقم 27 هذا هو موسى الذي قال لبني اسرائيل نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إله إلهكم من إخوتكم لو تسمعون هذا هو الذي كان في الكنيسة في البرية يقصد موسى اللي كان في الكنيسة في يعني جماعة المؤمنين اللي في البرية مع الملاك الذي كان يكلمه في جبل سيناء ومع آبائنا الذي قبل أقوالا حية ليعطينا إياها الذي لم يشأ آباؤنا أن يكونوا طائعين له بل دفعوه ورجعوا بقلوبهم إلى مصر قائلين لهارون اعمل لنا آلهة تتقدم أمامنا لأن هذا موسى الذي أخرجنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه فعملوا عجلا رغم ان في في العهد القديم هارون هو اللي عمل مش بني اسرائيل وفرحوا باعمال ايديهم فرجع الله واسلمهم ليعبدوا جند السماء يعني ايه جند السماء مش مهم كما هو مكتوب في ايه ملائكة الملائكه غالبا او في بعض الم- المفسرين بيقولوا الكواكب والنجوم المهم كما هو مكتوب في كتاب الانبياء هل قربتم لي ذبائح وقرابين أربعين سنة في البرية كذا كذا كذا كذا ماشي في العدد 44 وأما خيمة الشهادة فكانت مع آبائنا في البرية كما أمر موسى كذا كذا كذا كذا كذا كذا وبعدين إيه لا إيه ده هنا يا اما الوعظه دي ما فيهاش كلام عن المسيح يا اما فيها بس انا ايه, إيه نطيتها اه ايوه ايوه صح في العدد 51 يقوا سطر رقابه غير المختونين بالقروب والاذان انتم دائما تقاومون الروح القدس كما اباؤكم كذلك انتم اي الانبياء لم يضطهدوا اباؤكم وقد قتلوا الذين سبقوا فانبأوا بمجيء البار الذي انتم الان صرتم مسلمي وقاتلي فهو برضو على لسان ستيفانوس بايه بيدعم نظريه ان الكتب القديمه فيها نبوات قالها انبياء عن ان المسيح هيتقتل ويتصلب وايه الانبياء دول بني اسرائيل قتلوه ممتاز جدا يبقى احنا لغايه دلوقتي عندنا وعظتين على على لسان بطرس وعظه على لسان استفانوس طيب نكمل في عندك ايه الخصي الحبشي وفيلبس في الاصحاح الثامن من العدد 26 بيقول ايه ثم ان ملك الرب كلم فيلبس قائلا قم واذهب نحو الجنوب على الطريق المنحدره من اورشليم الى غزه التي هي بريه واخد بالك احنا بنقرا فينا يا شيخ سالم في 8 26 يعمل الرسل اه لسه في اعمال الرسل آه. في, ست في 27 بيقول فقام وذهب وإذا رجل حبشي خصي وزير لكنداكا ملكة الحبشة كان على جميع خزائنها فهذا كان قد جاء إلى أورشليم ليسجد وش معنى خصي دي ليها حوار يعني وكان راجعا وجالسا على مركبته وهو يقرأ النبي إشعيا فقال الروح لفيلبس تقدم ورافق هذه المركبة فبادر إليه فيلبس كذا كذا كذا كذا وقال لعلك تفهم ما أنت تقرأ وطلب إلى فيلبس أن يصعد وأما فصل الكتاب الذي كان يقرأه جزء من إشعياء 53 فأجاب الخصي فيلبس وقال أطلب إليك عن من يقول النبي هذا عن نفسه أم عن واحد آخر خلي بالك النص اللي بعديه مش واضح فبيقول ففتح فيلبس فاه وابتدأ من هذا الكتاب فبشره بيسوع ممكن النص ده يتفهم ان من سفر اشعياء كان المدخل اللي بدأ يكلموا عن المسيح في الكتب السابقة فممكن يتفهم ان فعلا سفر اشعياء كان بيتكلم عن المسيح اشعياء 53 وده من اهم الاصحاحات اللي النصارى بيستشهدوا بيه وكانت بداية تبشيره عن المسيح وممكن يتفهم ان اشعياء 53 ده مش بيتكلم عن المسيح بس بيتكلم عن شخص مرتبط بالمسيح فكانت دي دخلته فاهم المعنى؟
يقصد يوحنا يا لا هو بيقول ففتح فيلبس فاه وابتدأ من هذا الكتاب يعني بدأ يفسر له من هذا الكتاب وبعد كده فبشره بيسوع يعني ممكن الكتاب ده ما كانش فيه تبشير عن يسوع بس محتواه وصله لانه يبشروا عن يسوع يعني الاصحاح ده مش عن المسيح لكن محتوي حاجات خلته فيما بعد يدخل يبشروا بيسوع فتح فاه إلى اه يهوذا.
انا اه انا اعتقد لا في لا ففتح فاهه دي يعني بيتكلم كده تحس انه ايه يف- اول ما يفتح بقه كده النعمه تنسكب وتنهمر من بقه كده بيستعملوا دايما.
انا اقتناع الشخص ان اشعياء 53 دي نبوه عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فحتى مثلا ايا هو كان بيقول- بيقول طيب.
اطلب اليك عما يقول النبي هذا اه يبقى مش مش اله ولا حاجه يعني هو الشرع يسوع عن من يقول النبي هذا النبي هذا ده اشعياء المهم معظم النصارى بيفهموا المقطع ده ان اشعياء 53 عن يسوع وان فيلبس كان بيقول له عن النبوات اللي محكيه في اشعياء 53 عن يسوع فده برضو ايه وعظة فيلبس ده واحد من التلاميذ برضو مقتنع بان العهد القديم ايه بيبشر باللي حصل في المسيح بي في آه، بيبشر آه، باللي حصل للمسيح ليه؟ لأن النص بيقول مثل ساق مثل شاة سيق إلى الذبح ومثل خروف صامت أمامه الذي يجزه هكذا لم يفتح فاه في, وضع في تواضعه انتزع قضاؤه وجيله من يخبر به لأن حياته تنتزع من الأرض فهم بيقولوا ده إشعياء بي بي بيتنبأ بإزاي المسيح يتصلب ويموت ويتحمل الآلام والكلام ده كله تمام؟ طيب حلو قوي من اول بقى الاصحاح التاسع بدا بدا شاول يدخل في القصه تمام وامن شاول كويس قوي المهم بقى نيجي في الاصحاح كام بقى
لسه في حمل رسل لهم الناقوس.
ايه اه لسه لسه اه في الاصحاح 13 دي بقى من اهم الوعظات اللي في اعمال الرسل قاطبه هو مفروض الوعظه بتبتدي آه، من اول آه، العدد 16 13 16 المهم اللي احنا عايزينه ايه نقرا من اول 22 ثم عزله واقام لهم داوود ملكا الذي شهد له ايضا اذ قال وجدت داوود بن يسى رجلا حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئتي من نسل هذا حسب الوعد اقام الله لاسرائيل مخلصا اللي هو يسوع اذ سبق يوحنا فكرز قبل مجيئه بمعمودية التوبة لجميع شعب إسرائيل ولما صار يوحنا يكمل سعيه جعل يقول من تظنون أني أنا لست أنا إياه لكن هو ذا يأتي بعد الذي لست مستحقا أن أح- أحل أن أحل حذاء قدميه أيها الرجال الإيه؟ أيها الرجال الإخوة بني جنس إبراهيم والذي بينكم يتقون الله إليكم أرسلت كلمة هذا الخلاص يعني إيه إليكم أرسلت كلمة هذا الخلاص يعني موضوع الخلاص ده ليكم انتوا الرسالة دي الدعوة دي الموضوع ده ليكم انتوا لأن الساكنين في أورشليم ورؤساءهم لم يعرفوا هذا وأقوال الأنبياء التي تقرأ كل سبت تمموه النص ده انا مش عارف ازاي انا مش معلم عليه رغم ان ال- الاصحاح ده انا قعدت بتاع 8 محاضرات اشرح فيه فبولس بيقول ان هم بيقروا اقوال الانبياء كل سبت ويتمموها وهم مش دريانين مش يعني ايه يعني بيقروا كلام هم مش فاهمين انه فعلا نبوات عن المسيح فاهم طيب مع انهم لم يجدوا عله واحده للموت طلبوا من بيلاطس ان يقتل ولما تمموا كل ما كتب عنه ولما تمموا كل ما كتب عنه تمام أنزلوها عن الخشبة ووضعوه في قبر لكن الله أقام من الأموات وظهر أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم الذين هم شهوده عند الشعب ونحن نبشركم بالموعد الذي صار لآبائنا إن الله قد أكمل هذا لنا نحن أولادهم إذ أقام يسوع كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني أن تبني أنا اليوم ولدتك تمام فده هنا إيه هنا بولس عكس القضية تماما إنه إيه إن موضوع الوعد والعهد والقسم وفداء إسرائيل وخلاص إسرائيل تم إمتى بعد ال- بعد الموت لما المسيح أمن الأموات هو ده الخلاص وهو ده الوعد وهو ده العهد وهو ده القسم وبعدين بيستشهد بالمزمور الثاني وبعدين بيقول إني سأعطيكم مراحم داود الصادقة ولذلك قال أيضا في مزمور آخر لن تدع قدوسك يرى فسادا انا اقتناعي الشخصي ان بما ان انا بلاقي ان بولس هو اللي بيستشهد بالنصوص دي وبعدين بلاقي ان تلميذ بولس لوقا جعل على لسان بطرس بيستشهد بنفس النصوص وبنفس الطريقه وبنفس الفهم هو طبعا المقصد ان بولس ما فهمش ده من دماغه وابتدعه لا ده اتعلمه منين من الرسل من بطرس واستفانوس وفيلبس والناس دي تمام لكن انا مقتنع تمام الاقتناع ان دي مش صدفه ان نفس الالفاظ ونفس النصوص ونفس الفهم على لسان بطرس بنلاقيها على لسان بولس او العكس اللي هو اصلا على لسان بولس المفروض وبعدين نلاقيها على لسان بطرس فانا بعتقد ان انجيل لوقا بعديها اعمال الرسل ده كله مكتوب من اجل انه يعطي لعقائد بولس مصداقيه رسوليه وسلطان رسولي هنا برضو في الاخر خالص ايه في 39 وبهذا يتبرر كل من يؤمن من كل من لم تقدروا ان تتبرروا منه بناموس موسى يعني بينسب لناموس مو- موسى العجز ان في حاجات احنا الناموس ما بيقدرش يبررنا منها فبموت المسيح تبررنا طبعا النصارى بيفهموا النص ده خطيه ادم وحقهم وده فعلا فهم بولس اللي شرحه فيما بعد في سفر الرومية في رسالته الرومية ان الخطيه دي لما ادم اخطا ودخل البر للعالم ده ما يكفروش الناموس لكن يكفروا موت المسيح طبعا بولس بقى ما بيقولش ان ده عشان هو الاله المتجسد ولا فيه تثليث لا هو شايف ان انسان بار قصاد انسان خاطئ وخلصت القضيه طيب برضو في وعظات تانية لبولس في وعظة في الإصحاح ال 14 بس ما بيتكلمش فيها عن الفداء والصلب. إيه؟
وحاجه تليفونيه اه اللي هي في 14 تا- 8 دي فيها دي وعظه مهمه بس لس- لكن مش بيتكلم فيها عن آه، مش بيتكلم فيها عن الصلب والفداء يعني
انت الحل دي ايه لا بتاعت آه، ب- برنابا وبولس وان الالهه تشبهوا بالناس ونزلوا الالهه طيب ايه خد نمر اه في وعظات تانية بس ثواني
هذه اللي قال فيها ان الآلهة لا تتألم ايوه الالهه ما بيتالموش
هم الوثنيين اه لسه لو درسنا
في برضو وعظة تانية في 17 16 لكن دي برضو ما بيتكلمش فيها عن نبوات اعتقد بس كده يعني إيه، في بقى كلام بولس اللي هو ايه قصاد ال- المحاكم ثانية واحدة اه في الاصحاح 22
عمل رسل اه في اصحاح 22 اعمال الرسل ده بيحكي فيها ازاي امن لكن ما فيهاش ايه, إيه برضو موضوع صلب وفداء ونبوات عن العهد القديم في بقى في الاصحاح تقريبا 26 برضو قصة ايمان بولس لكن في ايه في 26 16 آه، برضو فيها ان المسيح بيخلي بولس اقرا كده النصوص دي 26 16 ولكن قم وقف على رجليك لاني لهذا ظهرت لك لانتخبك خادما وشاهدا بما رايت وبما ساظهر لك به منقذا اياك من الشعب ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم لتفتح عيونهم كي يرجعوا من الظلمات إلى النور ومن سلطان الشيطان إلى الله حتى ينالوا بالإيمان بي غفران الخطايا ونصيبا مع القديسين يعني يسوع هو اللي قال لبولس على معتقد الصلب والفداء ده نصب واحتيال وش طيب انت لما تلاقي بعض النصوص زي كده ما تستغربش بقى لما تلميذ لوقا او غير ال... او كتبه الاناجيل بشكل عام اللي كتبوا بعد بولس بكام سنه تقريبا كام يعني 40 سنة 60 هو واخر القدوس الجديد اللي كان في سنة كام؟
60 60 كتب بولس بولس بدا ينشر معتقداته وبدا يكتب رسائله من سنه تقريبا 61 ميلاديه يوم- يومرقس كتب 65 يوحنا 75.
مين؟
إيه؟
واحد.
يومرقس يوحنا كتب 65 75 خلي بالك كون ان بولس اول رساله له بالتاريخ ده ده ما ي... ما يحدد لناش امتى بولس بدا ينشر تعليمه فاهم ازاي اكيد من قبليها طبعا من من قبل من اول من قبل اول رساله يكتبها صح يعني لو احنا قرينا في اعمال الرسل هو بيروح و- وبيعمل رحلات تبشيريه يعني بينشر عقائده وتعليمه بس هو لسه ما كتبش رسائل فاهم ازاي المهم احنا قلنا انجيل مرقس ده بي- بيبت- بيتكتب تقريبا امتى 65 75 متى و- ولوقا 75 85 ويوحنا 95 100
متاكد من الكلام ده ايوه ان شاء الله هنكتبهم ورا بعض.
متأكد من مين؟ من يوحنا هو 65 75 75 85 تمام.
95.
هو خ- خمسة مرقس آه، 65 75 و آه، متى ولوقا مع بعضيهم اه آه، خمسة سب ايه 85
لا 75 75 لا هو من حوالي 80 85 ممكن تمشي من range 75 آه، 80 85 ال range ده يعني يعني هم مش بيقدروا يحددوا تحديدا وانجيل يوحنا من من 90 95 100 الفتره دي يعني تمام فهم ال- الاناجيل دي انجيل لوقا ده مكتوب قول مثلا سنه 85 يعني بعد بولس بكام سنه 70 80 خمسة- 25 سنه حوالي 30 سنه ايه
يعني كانت عقائد بولس انتشرت انتشرت واتظبطت فهو حب ده ايه يديله سلطان
والموضوع ده موضوع كبير المهم انا وصلت الفكره اللي انا كنت عايز اوضحها ان في الاناجيل هو بيقول ان ده المفروض يحصل بس ده اللي هو الصلب ما هواش فداء اسرائيل فجه في بدايه اعمال الرسل قال لك طب انت بقى هتيجي هترد الملك لاسرائيل قال لك انتوا بقى الوقت والازمنه مش مش تعرفوها تحديدا يعني مالكوش ان انتوا تعرفوها بعدين بقى لقينا في اعمال الرسل ده بيتاصلوا النص في لوقا بيقول من اول موسى وجميع الانبياء قعد يفسر لهم الامور المختصه به في الكتب ما جابش ولا نص بنلاقي بقى في اعمال الرسل هو بيجيب نصوص بينسبها على لسان بطرس وستيفانوس وفيلبس وبولس بقى هو الاساس في طبعا في رسائل بولس هنلاقي الموضوع ده بالعبيط بيجيب نصوص كتير كتير كتير ويقعد يقول لك ده عشان كذا ده عشان كذا ده عشان كذا ده عشان كذا ده عشان كذا ظبط الدنيا كلها تمام طيب دلالة النصوص ديت ان موضوع الصندوق ده موجود في الاناجيل موجود في في العهد القديم
الصلب هو الصلب موجود في الاناجيل وبعدين في ادعاء على لسان المسيح ان الصلب ده عليه نبوات
يبقى ده تحقيق ادعاء المسيح ولا ايه مش فاهم يعني ايه تحقيق ده الدعاء دلالة النصوص دي ايه؟ يعني انا استدلت بالنصوص انهي نصوص الوعظات دي ايوه الوعظات دي دلالتها ان الفكر ده كان منتشر المفروض اساسه بولس احنا بنلاقيه على لسان تلاميذ المسيح وانا بعتقد ان ده علشان يعطي لهذه الافكار مصداقيه رسوليه وان ده بقى هو السبب ان نفس الافكار دي اللي نشرها بولس بنلاقي المسيح بيقول بيها ان الانبياء اتنبأوا بكل الكلام ده وان ده مكتوب في الكتب فهمت قصدي يعني انا انا بقول احنا بنلاقي ان يسوع بيقول ان الكتب السابقه بتتنبأ بصلب وبعدين بلاقي بطرس في اعمال الرسل بقى بطرس و ستيفانوس وفيلبس وبولس بيقولوا بنفس الكلام انا بقول ان الموضوع اساسه بولس هو اللي ابتدع فكره ان العهد القديم بيتنبأ بكل ده اصل خلي بالك اليهود ما كانوش بيقبلوا الفكره دي نهائيا يعني ايه فكره ان المسيح اللي هيفدي اسرائيل هيتصلب ما هو ده اللي بيقولوا انه ونحن كنا نرجو انه هو المزمع ان يفدي اسرائيل فراح لا ده انتوا اغبياء وبطيئه القلوب في الايمان بجميع ما تكلم به الانبياء ده الكلام ده محكي عنه ومش ضد ان انا هفدي اسرائيل فبقت الفكره دي على لسان المسيح كتبت الاناجيل هم بيقولوا كده ان نبوات العهد القديم العهد القديم فيه نبوات ان المسيح المفروض يتصلب انا بقول الاساس في الموضوع ده بولس وبعد كده حطوا على لسان التلاميذ بطرس وفيلبس واستيفانوس وفي الاخر كتبت الاناجيل راحوا لازقينها على لسان يسوع فبقى في الاخر ايه ده معتقد المسيح كان بيقول بيه من الاول تمام الموضوع ده فيه نقطة كمان في غاية الأهمية إيه هي أنا أتحدى في نصوص اقتباسات العهد القديم
تتحدى المنهج هقول بقى ايه التحدي بقى بولس بيقتبس من العهد القديم عشان يثبت حاجات معينه كتبة الاناجيل بيقتبسوا من العهد القديم عشان يثبتوا حاجات معينه وفي اقتباسات على لسان المسيح لمعاني معينه انا بتحدى ان اي حد يجيب اقتباس على لسان المسيح من العهد القديم يدعم فكره انه يتصلب ويموت وانه بيستشهد بنص والنص ده لما نرجعه ونشوفه نلاقيه ممكن يلمح على حاجه زي كده حتى من وضعوه على لسانه يعني حتى وان وضعوه على لسانه يعني ايه يعني انا بفرق ما بين لما كاتب انجيل متى يقول ده تم علشان يدعى ناصريا او ع- لم- من مصر دعوت ابني او مثلا انجيل يوحنا بيقول علشان يتم المكتوب قال انا عطشان علشان يتم الكتاب اللي بيقول في عطش ساقوه خلا ده كل ده ايه اقتباسات كتبت الاناجيل لنصوص العهد القديم ده فهمهم هم لنصوص العهد القديم احنا ما نعرفش هم جابوا الفهم ده منين غالبا جابوه من بولس بنلاقي بولس بيقتبس من العهد القديم وبيشرح علشان يثبت حاجه معينه طب ما لما نشوف بقى اقتباسات المسيح من العهد القديم هل بنلاقي فيها اشارات للفهم التعبان اللي هم بيقعدوا يطلعوه لا يعني مثلا على سبيل المثال من ضمن النصوص اللي اقتبسها المسيح الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد سر رأس الزاوية مثلا ده حوار كبير في شبه نبوة بالإسلام وإن الملك ينزع منكم ويعطى الأمة تعمل أثمرها نص تاني مثلا إن داود قال بالروح كيف يكون ابن داود قال بالروح قال الرب لرب اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك ده برضو وصف للمسيح الرئيس أو النبي الخاتم إنه هيبقى محارب و- ملوش دعوه بالصلب والفداء لما جه مثلا في الموعظه على الجبل وقال آه، اسف لما جه الشيطان يجربه قال له ارمي نفسك آه، آه، اسف دي بقى دي دي دي اقتباس معكوس آه. لا ده هو الشيطان كانه بيقول للمسيح ان ده مكتوب عنك واحنا ب- اللي هو ايه ارمي نفسك لانه مكتوب انه سيوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك على ايديهم يحملونك لئلا تصدم بحجر رجلك ده الشيطان هو بيقول مكتوب عنك كده اجابه المسيح بت... كان معناها ايوه انا عارف ان ده مكتوب عني ولكن مكتوب ايضا لا تجرب الرب الهك يعني ايه يعني ده فعلا عني وان انا لو ان ربنا هيحفظني لكن ده مش معناه ان انا ارمي نفسي قصاد المترو فاهم ازاي ف طب لو احنا رجعنا برضو للمزمور ده هتلاقيه بي- بيقول بنجاه وحفظ و- وكذا وكذا وكذا فاهم ازاي فانا بدعي وبقول ان اي اقتباس المسيح بي بي بيقوله او بيصدق عليه ملوش علاقه بالصلب يعني مش الفهم البولسي يعني ان لا نصوص العهد القديم دي نبوات عن انه يتصلب كل النصوص اللي تقتبسها السيد المسيح لا لا كانت بتصير الى الصلب وغالبا بتدل على انه ما يتصلبش زي مثلا انجيه ارفعه لانه عارف اسمي يدعوني فاستجيب له معه وانا في الضيق انقذه وامجده والحاجات زي كده بقى. تمام المهم النقطه دي اتفهمت ان انا شايف بولس هو الاساس في فكره ان العهد القديم بيتنبأ بموضوع الصلب بولس وتلاميذه هم اللي نشروا الفكرة دي فتلاميذه اللي هم غالبا كتبت الأناجيل منهم على الأقل الثابت لوقا وغالبا كمان مرقس طب إذا مرقس من تلاميذ المسيح أو من أصحابه في أسفاره طب ما هو متى ولوقا ناقلين منهم ويعني فا- الموضوع من أقدم إنجيل أصوله بوليسية طب ما اصوله بوليسيه بس مش بنلاقي فيها تجسد ولا بنلاقي فيها في حوارات كده يعني الموضوع ملخبط شويه بس انا مقتنع بالنقطه دي ان احنا لو لقينا نصوص في العهد الجديد على لسان المسيح بيقول فيه ان صلبي ده تحقيق نبوات من العهد القديم دي فكره بولس هو وتلاميذه اللي نشروا الكلام ده وتلميذه المخلص لوقا هو اللي وضع الفكر ده على لسان التلاميذ في اعمال الرسل وعلى لسان المسيح في انجيل لوقا خلاص انا مش هطول اكتر من كده في الموضوع بالنسبه بقى لموضوع ال- الصلاه بتاعت زكريا دي في نقطه بس عاوز اوضحها ان الجزء بتاع ايه القسم الذي حلف لابراهيم ابينا ان يعطينا اننا بلا خوف منقذين من ايدي اعدائنا نعبده بقداسه ده الايه اللي موجوده في سوره البقره مش موجوده في العهد القديم اللي هي انهي صفحه كام تقدر تسيبنا؟
ايه ال- إيه الصفحه رقم 8 اللي هي انهي ايه يا مولانا ما أنا بحاول اقرا النص عشان استشف فاهم
ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم القصة دي إن سيدنا إبراهيم بيبني البيت وهيعمل مكان للعبادة وعاوز يعبد ربنا وفاهم المعنى ده ده مش موجود في العهد القديم لكن هنا بيقول أن يعطينا أننا بلا خوف منقذين من أيدي أعدائنا نعبده بقداسة وبر قدامه جميع أيام حياتنا إن هي مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة يعني كل أيام الأجيال دي كلها ورا بعض فاهم إزاي؟ طيب النص اللي قبليه ليصنع رحمة مع آبائنا ويذكر عهده المقدس أنا بعتقد إن ليصنع رحمة دي ليها علاقة بما وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وفي الاخر خالص لما بيجي بيقول ايه لكي يهدي اقدامنا في طريق السلام اللي هي يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ان المواضيع دي كلها مرت... ان ما كانتش واضحه قوي لكن هي كلها بتروح ناحيه الاتجاه ده ان كل ده اتحقق على ايد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تمام طيب الموضوع بقى بتاع ايه عدم مساواه الاقانيم ده هو اتكلم هي في اليونانية السلام صحيح يا شيخ ايه لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام اه لعلها تكون محرفة اشمعنى
أقرب إلى الإسلام
طريق الاسلام ما في خلاف بقى ما بين العلماء باللفظه اليونانيه دي تترجم اسلام ولا سلام ولا مش عارف مين ما ما علينا لكن انا بقول لكي يهدي اقدامنا في طريق السلام واللي قبليها ليضيء على الجالسين في الظلمه وظلال الموت اللي هو ايه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم تمام طيب الجزء بتاع عدم مساواة الأقانيم ده جزء إيه؟ ثابت وراسخ في العهد الجديد لا ينكره إلا جاحد ودي كانت عقيدة راسخة استمرت لغاية مجمع نقيا اللي هو أصلا كان بينظر عليه أثناسيوس إن الابن مساوي للأب ولا لأ مكافئ له ولا لأ من نفس جوهره ولا لأ فواضح ان خلي بالك في كتاب اسمه عصر المجامع ده كتاب حلو موجود PDF ما اعرفش بيتباع فين الحقيقه بس كتاب حلو يعني بيتكلم عن المجامع وكده عصر المجامع اللي هو انهي وقت المسيحيه في عصر المجامع اللي هي اباء نيقيا وما بعدها تمام فهو بيحكي بي بيتكلم عن المجمع مش فاكر اسمه ايه الراجل ده الحقيقه بس هتلاقي الاقتباس اصلا موجود في البلزمه الملزمه بتاع التاريخ المسيحيه هات كده المسيحيه في تا- في في عصر المجامع في الاخر خالص اهو بعض المصطلحات لا قبل اهو في الصفحه رقم 19 صح ده 29 29 اه بيقول ايه المرجع اللي هو القمص كيرلس الانطوني عصر المجامع مكتبه المحبه بيقول ايه, إيه يضع القمص كيرلس الانطوني شروطا محدده يجب توافرها في المجمع حتى نستطيع اعتباره مسكونيا المجمع نيقيا مجمع مسكوني ان تنعقد بسبب بدعه او او انشقاق أن تنعقد بدعوة من الإمبراطور المسيحي أن يحضرها غالبية أساقفة الكنيسة شرقا وغربا لتتمثل فيها المسكونة تقرر شيئا جديدا لم يكن مقررا من قبل يعني ايه تقرر شيئا جديدا لم يكن مقررا من قبل يعني مسألة خلافية لما تقرر شيئا جديدا لم يكن مقررا يعني ما كانش ثابت قبل المجمع ده بعد المجمع بقى الامر ده ثابت اتفقوا عليه تمام فمسألة ان الاقانيم غير متساوية خلوا بالكم في خلاف ما بين نصوص العهد الجديد و- وكلام العلماء الاوائل او اباء المسيحية قطعا الاقانيم مش متساوية يعني ايه مش متساويه يعني في اقانيم اعظم من اقانيم بس انهي اقانيم اعظم من اقانيم في الاب ولا خلاف عليه ان هو الاعظم في بقى فرق ما بين الابن والروح القدس بعض العلماء من خلال آه، اسف بعض الاباء كانوا بيعتقدوا ان الروح اعظم من الابن وفي الاخر خالص الابن وفي بعض ال- آه، كتير بقى من علماء المسيحيه الاوائل كانوا بيقولوا لا الابن هو اللي اعظم من الروح يعني ال- ال- في سباق ما بين ايه المرتبه الثانيه والثالثه يقولوا وصلة هم الروح هي الوصلة بين الأب وال- والابن تمام يعني هو كلهم متفقين ان الاب اعظم في بقى حوار الابن الاول ولا الروح في بعض بيقول لا الروح في بعض بيقول لا الابن كويس كده طيب نقرا كده بعض النصوص يوحنا 10 29 أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل ده إيه الموضوع بتاع إيه إيه دي بعديها على طول أنا والأب واحد دي إيه لو احنا قرأنا السياق هو بيقول إن ربنا أعطاني الخرفان اللي بي- بيمشوا ورايا دول وأتباعي يعني وإيه محدش يقدر يخطفها من إيدي علشان ابي الذي اعطاني اياها هو اعظم من الكل ومحدش يقدر يخطف من ايد ابي انا والاب واحد انا والاب واحد في موضوع ان محدش يقدر يخطف الخراف لا من ايدي ولا من ايد ابويا من ايد ابويا علشان خاطر هو مفيش حد طبعا يقدر على الله عز وجل ومحدش يقدر يخطفها من ايدي علشان ابي هو اللي اعطاها لي سلطان يدفع علي من أمري.
يبقى, يبقى انا وابي ايه واحد.
واحد في هذه المساله يعني انا والاب نكون واحدا نكون واحدا في هذه المساله طبعا اللغه العربيه ب... ما ما بتح... بتحذف ال- الفعل الكينونه دي فاهم ازاي يعني بيقول انا انا والاب واحد مش انا والاب نكون واحدا ما علينا ما علينا طيب هنا بيقول ابي الذي اعطاني اياه هو اعظم من الكل يوحنا 14 28 بيقول ايه لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لاني قلت امضي الى الاب لان ابي اعظم مني في نص عاوز ابص عليه في الجزء بتاع المسيحيه في إيه، في اباء ما قبل نقيا في اقتباس لاوريجانوس اعتقد ان انا حاطه عاوز اقراه المسيحيه في عهد المسيح لا بعديها
تقريبا موجود 28 صفحه 28 المسيحيه في عهد بولس اه فين ده؟ ده 26 ماشي ثواني. طيب ده المفروض الكلام ده متاخد من كتاب اوريجانوس اللي هو الهامش رقم 29 The Early Church Fathers Ante-Nicene Fathers يعني آباء ما قبل نيقيا volume 4 المجلد الرابع Fathers of the Third Century آباء القرن الثالث Origen Against Celsus كتاب أوريجانوس ضد كالسس الكتاب ده في غاية الأهمية كالسس ده كان وثني بيهاجم المسيحية كان عايش قبل اوريجانوس بعد ما كالسوس مات ب 80 سنه تقريبا اوريجانوس كتب عليه رد الكتاب ده لم يترجم كاملا بيترجموا منه اجزاء فقط يعني الجزء ده ملوش ترجمه عربيه فانا ترجمته انا من النص الانجليزي اقرا بقى بيقول ايه بيقول فنحن الذين نقول ان العالم المرئي كان تحت حكم او سيطره او قهر ذلك الذي خلق جميع الاشياء اللي هو الاب نعلن ايضا بهذا ان الابن ليس اقوى او اعظم من الاب يعني ايه على القوسين دول يعني اللفظه الانجليزيه ممكن تتفهم اعظم او طيب ولكن أدنى منه يعني الابن أدنى من الآب وهذه العقيدة مبنية على قول يسوع نفسه إن الآب الذي أرسلني هو أعظم مني طبعا هو يقصد نص يوحنا 14 28 بس 18 28 دلوقتي ما فيهوش عبارة الذي أرسلني وم- ومش محكي بالشكل ده يعني ان الاب الذي ارسلني اعظم مني لو لو بصيت كده في الترجمه اللي في الن- في النص الانجليزي بيقول ايه and this belief يعني هذا الايمان او هذا المعتقد we ground on يعني ايه we ground on يعني هي ال- م- مبنيه أرض ال- يعني مبنيه على ايه on the saying of Jesus himself على كلام المسيح نفسه the father who sent me is greater than I الآب الذي أرسلني هو أعظم مني وبعدين لو نكمل الترجمة كده بيقول إيه وليس منا من هو مجنون ليؤكد أن ابن الإنسان هو رب على الله أي أعظم منه ولكن عندما نعتبر المخلص كالله الكلمة والحكمة والاستقامة والحق خلي بالك هو بيأله أوريجانوس بيأله المسيح وبيجعله إله مع الله لو انت شفت الاقتباس اللي بعديه اوريجانوس بيقول ايه واله بجانب الاله الاب لجميع الاشياء يعني الترجمه دي غلط اقرا الانجليزي and a god next to the god and father of all things يعني واله بجانب اله وابو جميع الاشياء تمام فهو بيأله ال- المسيح بيجعله إله مع الله الآب لكن أدنى منه يعني هو بيقول عنه الله الكلمة لكن بيقول مع ذلك انه ادنى منه
يبقى ده معتقد القرن الثالث اللي هو كان بيقول هو اله مع اله بس أعلى ايوه منه.
ايوه تمام يعني ما انا قلت الاول صلب بعد كده صلب فداء وكفاره بعد كده عباده المسيح الانسان القرن الثاني بعد كده القرن الثالث جعلوه اله مع الله لكن مع اعتباره انه اقل منه في ال- في القرن الرابع بقى سووهم ببعض في اخره ضموا معاهم الروح القدس ليش تكتبها تكتبها يا مكتوبة ما انا مش حاضر
قلنا أول حاجة واقعة الصلب وبعد كده الصلب اتضاف عليه الفداء والكفارة وبعد كده حصل عبادة المسيح الإنسان بعد كده حصلت المسيح إله أدنى مع الله وبعد كده مساواة المسيح بالله بعد كده إضافة الروح القدس تمام
كان الناس فاضيه كل شويه يروح يعملوا مجمع كل شويه يروح يعملوا مجمع مش مشكلة المهم موضوع ان عدم مساواة الاقانيم ده ثابت مش دي بس النصوص يعني في نصوص قريناها قبل كده كتير في نفس الموضوع بس دول اهم واشهر نصوص لان ابي اعظم مني اوريجانوس بيقول لان الاب الذي ارسلني اعظم مني هو يقصد النص ده طيب كورنثوس الاولى برضو ايه ومتى اخضع له الكل يعني ايه فم- ومتى اخضع له الكل افتحوا كده في العهد الجديد ال- المو... النص ده علشان نقراه في سياقه كورنثوس الاولى 15 28 نقرا مثلا ايه نقرا من اول 24 وبعد ذلك النهايه متى سلم الملك لله الاب هو مين اللي سلم الملك لله الاب اه ما هو انت لو تقرا اللي قبليه المسيح باكورة ثم الذي الذين للمسيح في مجيئه وبعد ذلك النهاية متى سلم الملك لله الآب متى أبطل كل رياسة وكل سلطان وكل قوة لأنه يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميه آخر إيه؟
لم يملك المسيح ما ملكش على الارض حتى يضع لا ما هو بيتكلم بقى عن على آخر الزمان وبعد ذلك النهاية في الآخر خالص آخر عدو يبطل هو الموت لأنه أخضع كل شيء تحت قدميه ولكن حينما يقول إن كل شيء قد أخضع فواضح أنه غير الذي أخضع له الكل يعني إيه الجزء ده؟ يعني هو خلي بالك في ناس هيخضعوا للمسيح بس في حد هيخلي الناس دي هي اللي تخضع للمسيح فهو في الآخر ومتى أخضع له الكل أخضع للمسيح فحينئذ الابن نفسه أيضا سيخضع للذي أخضع له الكل يعني الآب اللي أخضع للمسيح الكل الابن ده هيخضع للآب كي يكون الله الكل في الكل وليش ما يكونش في اخر الزمان يخضع للمهدي المنتظر إيه؟
يصلي وراه
ما هو
فانه واضح انه غير الذي اقضى عليهم الكل ومتى اقضي عليهم الكل فحينئذ لا هو بيقول فحينئذ الابن نفسه ايضا سيخضع للذي اخضع له الكل يعني الذي اخضع اللي اللي خلى الناس تخضع للمسيح المسيح هيخضع له وبعدين في الاخر بيقول كي يكون الله كي يكون الله الكل في الكل يعني مخلي الله يعني كان الموضوع هرمي الله الكل في الكل الله ده اخضع الناس للمسيح علشان بقى الله يكون الكل في الكل المسيح نفسه هيخضع للي اخضع الكل له علشان يبقى الله الكل في الكل تمام طبعا في مصيبه في النص ده انه في كلمه الابن والابن غالبا مقصود به ابن الله فهو الابن ده مصطلح لاهوتي ومش عارف مين وقعدنا نتكلم عنه قبل كده طيب في انجيل متى دي من النصوص اللي ايه بيخلوا الروح القدس اعظم من الابن لذلك اقول لكم كل خطيه وتج هنا هنا في في تمني لذلك اقول لكم كل خطيه وتجديف يغفر للناس واما التجديف على الروح فلن يغفر للناس ومن قال كلمه على ابن الانسان يغفر له واما من قال على الروح القدس فلن يغفر له لا في هذا العالم ولا في الاتي يعني اللي اللي يغلط في المسيح ما يتغفر له لكن الروح القدس ما يتغفرلوش فده بعض الناس بتستنتج يبقى ده معناه ان الروح القدس اعظم برضه نفس القصه في لوقا وكل من قال كلمه على ابن الانسان يغفر له واما من جدف على الروح القدس فلا يغفر له مش ممكن يا باشمهندس يقول لك هنا ان ابن الانسان ده مش مهم الطبيعه الواحده ما تفرقش ابن انسان ولا ابن الله من معتقد معتقد الطبيعه الواحد ما فيش حاجه اسمها بنسوته الارثوذكس ما يقولوش بنسوته هو الاله المتجسد اللي بيتكلم احنا بنتكلم معاهم يعني صلى كلمه ثلوثي حتى يعني
طيب موضوع إله المسيح ده يوحنا 20 17 فقال له لا- فقال لها يسوع لا تلمسيني والله اعلم هي كانت ناويه تعمل ايه لاني لم اصعد بعد الى ابي ولكن اذهبي خلي بالك موضوع لا تلمسيني لاني لم اصعد بعد الى ابي طيب لما يصعد هينفع تلمسك انا مش عارف
لا لعله كان متوضي ايه طيب يعني ولما يصعد طيب لما ي... ال- الموضوع مش يعني ان, إن... إن... انت ما تلمسنيش ليه عشان انا لسه ما طلعتش طب لما اطلع ينفع تلمسيني ده الم... ده مش ده المعنى من النص مش مهم كبر دماغك ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم قلنا الأنبر فإيل ده بيقول لك أبي بالطبيعة أبيكم بالتبني إلهي بالتجسد وإلهكم بالطبيعة حوار الخيبان ده لكن هو المقصود إن كما هو أبي فهو أبيكم بنفس المعنى كما هو إلهي فهو إلهكم بنفس المعنى ده المقصود زي الآية القرآنية اللي بتقول اعبدوا الله ربي وربكم في افسس 1 17 ده من ايه من بولس كي يعطيكم اله رب ربنا يسوع المسيح ودي من ضمن النصوص اللي احنا بنستشهد بيها ان كلمه رب او كيريوس مش معناها اله لان الرب ده له اله وبرضه النصوص بتاع الرب محتاج وهكذا في بعض الترجمات بدل ابو المجد بتترجمها الاب المجيد يعني اله ربنا يسوع المسيح هو الاب المجيد تعالوا كده نفتح افسس 1 17 عشان نشوف انهي ترجمات افسس 1 17 مقارنة اه الاب المجيد في العربية المشتركة فيعطيكم اياه ربنا يسلمك تمام دي في العربية ال- المشتركة الإنجيل الشريف بيقول وأسأل أبانا صاحب الجلالة إله سيدنا عيسى المسيح ماشي والبوليسية بتقول إيه دي الشريفيه الاولى دي آه الإنجيل الإنجيل الشريف الإنجيل الشريف آه طلعناه البولسية بتقول لكي يؤتيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد أبو المجد الإله الأب المجيد أنا شايف النص ال- النص باليوناني شويه شويه كده شويه بتقول أبو المجد النص في اليوناني بيقول ὁ πατὴρ τῆς δόξης τῆς دي أداة تعريف مش شتيمة هو المفروض بيقول ὁ πατὴρ يعني the father الاب τῆς δόξης المجيد او صاحب المجد الاب صاحب المجد او الاب المجيد انا شايف ان دي هي الترجمه الادق والاصح فهي المفروض تي τῆς دوكسيس دي اداه تعريف مضاف ومضاف اليه يعني ايه يعني ده اللي اللي بعد بتاع اللي قبل يعني المجد ده بتاع ال- الاب فاهم ازاي فهي مفروض الاب دي واضحه وصريحه في النص الاب المجيد او صاحب المجد صاحب المجد ما- النص اليوناني ما فيهوش صاحب بس ده ايه نتيجه للحاله الاعرابيه ان المجد ده بتاع الاب فيجوز ان انا اقول صاحب المجد فاهم ازاي رغم ان المفروض ك... كالفاظ النص اليوناني ما بيقولش صاحب المجد لكن المعنى يمشي كده اول حرف يعني دي ترجمه مع التصرف ايه اول حرف انا زي الفحم. أنا مش هو عارف.
هو باتير لا ده ده الاوميكرون عادي وعليه علامه تنفس هائي فاصله كده ديلها رايح ناحيه اليمين فبتتنطق كده ὁ πατὴρ τῆς δόξης طيب ما علينا وبعدين الرؤية النص المشهور من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل إلهي ولا يعود يخرج إلى خارج وأكتب عليه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة النازلة من السماء من عند إلهي واسم جديد في بعض الناس من ضمن النظريات أو من ضمن الحاجات المنطقية البديهية إن هل المسيح قال أنا الله وهل أنا أنا- وهل قال اعبدوني؟ لا ما ينفعش عشان هو جاي عشان يتصلب صح ده كلام شنودة طيب ليه ما بنلاقيش بولس بقى واعمال الرسل وبقيه الناس يقولوا بقى ان هو الاله المتجسد والكلام ده صراحه ليه بيفضلوا على نفس المعتقدات اللي هي يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله إيه، م- المختصه بيسوع الناصري الذي كان انسانا نبيا مقتدرا بالفعل والقول امام الله ليه برضو على ايام بولس مصر ان اله ربنا يسوع المسيح وهكذا تمام أعمال ال- ال- سفر الرؤيا ده المفروض المسيح في مجده وفي ملكوته وفي رجوعه مرة ثانية ومش عارف إيه. برضه بيقول إله إله إله إله يعني الموضوع بقى يعني بالنسبة للمسيحيين المفروض يكون سخف خلاص يعني طيب إيه ال- ال- أقوال المسيح عليه السلام عن نفسه اللي هو الكتاب يشهد أن المسيح مثله مثل الأنبياء السابقين الاقتباس بتاع لوقا ده احنا قريناه قبل كده وقرينا الاقتباسات التانية اللي هي في الأول خالص قريناها ليه؟ اللي هي إيه فين؟ ايه؟ أنا حاططها في حتة في ضمن النصوص وقريناها إيه استنى فانهي صفحة يا مولانا
ما حدد يا باشمهندس انت عاوز انهي النصوص اللي بيقول لأنه ليس نبي بلا كرامة إلا في وطن وبين أقرباء ده أنا متأكد إن إحنا قريناها أيوة قريناها لما كنا ب- بنقرأ في موضوع الاحتياج إن هو لا القدرة آسف لم يقدر أن يفعل ولا أهو شايف أنا مذاكر إنجيل مرقس نفس القصة ليس نبي بلا كرامة قلنا في صفحة رقم خمسة قلنا إن دي معناها ضمنيا ان هم بيرفضوني وبيرذلوني ودي قاعدة عامة ان اهل الانبياء في وطنهم وبين اقربائهم بيرفضوا وانا زي زي اي نبي فدي موجودة في مرقس اهو وموجودة في متى وموجودة في لوقا وموجودة في يوحنا الاربع مرات موجودين عندنا في الملزمة تمام وقلنا ان في تحريف بسيط ما بين مرقس ومتى تحريف بسيط قوي يعني مرقس بيقول ولم يقدر ان يفعل ولا قوه واحده لكن متى قال ولم يصنع هناك قوات كثيره تمام كويس قوي يبقى دي مو... قريناها القصه بتاعت لوقا هي هي بس ايه في زياده يا اورشليم يا اورشليم يا قاتله الانبياء وراجمه المرسلين كذا كذا كذا كذا طيب اقوال الت- تلاميذ المسيح عليه السلام متى 16 القصه دي احنا قريناها قبل كده علشان خاطر ايه الجزء بتاع انت هو المسيح من الله الحي لما جبنا القصه في الاربع اناجيل متى مرقس ولوقا ويوحنا اه وقلنا ان انجيل يوحنا حصل فيه تحريف كان المفروض بيقول قدوس الله حرفوه خلوها المسيح من الله الحي فقلنا يبقى كده عندنا اربع اشكال مسيح الله المسيح المسيح من الله الحي قدوس الله وقلنا ان العلماء عارفين ان دي اربع اختلافات مش اربع روايات نجمعهم مع بعض وكلهم زي بعض قالوا غالبا وقرينا الكلام ده من كتاب مدخل مدخل الى النقد الكتابي للمهندس رياض يوسف داوود قال ان عباره انت هو المسيح من الله الحي ده معناه ان بطرس فهم والمفروض ان التلاميذ ما بيفهموش بحسب الاناجيل يبقى ده كان متى سجل شهاده بطرس في ضوء القيامه يعني ايه يعني منهج ان المفروض هم ما يعرفوش هو مين لما يقوم من الاموات يعرفوا زي موضوع وتبين انه من الله بتاع روميا كنش انت موجود دي يا مولانا ده كانت واحده من ضمن الترجمات ايوه ان ان هم عرفوا امتى ان هو ابن الله لما قام من الاموات طيب يبقى هو ما ينفعش بطرس يقول انه ابن الله الحي قبل القيامه من الاموات يبقى متى سجل شهاده بطرس في ضوء ايمانه بعد القيامه يعني ايه يعني زور شهادته وغيره لسبب ايماني معين المهم ال- المفيد في المقاطع دي اللي هي متى ومرقس ولوقا التلاتة دول بيقولوا ايه انا مش هقراه كل واحد على او ممكن نقراهم بسرعه هو بيسال بيقول من يقول للناس اني انا ابن الانسان يعني الناس بتقول عني انا مين فقالوا قوم يوحنا المعمدان وقلنا على فكره قبل كده ان كون ان هم بيقولوا ان المسيح هو يوحنا المعمدان ده معناه ان في وجه شبه كبير بينه وما بين يوحنا المعمدان وفي نصوص بتقول ان هم ليه بيقولوا ان هو يوحنا المعمدان علشان القوات اللي كان بيصنعها طب الكتاب المقدس ما بيذكرش ان يوحنا المعمدان كان بيعمل قوات وعجائب وايات ومعجزات ومش عارف مين مش مهم بس السياق او الكلام بيقول لنا السبب الرئيسي ان هم قالوا عنه انه يوحنا او ايليا او ارميا ان واضح ان ثابت في العهد القديم ان ايليا وارميا عملوا معجزات قويه جدا فواضح ان كمان يوحنا المعمدان كان كده كمان النص اللي حضرتك قلت قبل كده على هيرودس ايوه لما هيرودس قال ده امن الاموات ده انا قطعت راسه ده امن الاموات ليه علشان شاف انه بيعمل قوات ومعجزات هنا بيقول طيب قال لهم كذا كذا مش مهم بقى في مرقس 8 27 ثم خرج يسوع برضه قال لهم من يقول الناس اني انا فاجابوا يوحنا المعمدان واخرون ايليا واخرون واحد من الانبياء واحد من الانبياء دي معناها ايه زيك زي اي نبي فقال لهم وانتم من تقولون اني انا فاجاب بطرس انت المسيح وقلنا ان في فرق ما بين اللي مكتوب في مرقس انت المسيح واللي مكتوب في لوقا مسيح الله واللي مكتوب في متى انت هو المسيح من الله الحي واللي مكتوب في يوحنا قدوس الله في لوقا بيقول وفيما هو يصلي على انفراد دي ممكن تضيفها ضمن النصوص بتاعه الصلاه من يقول الجموع إني أنا يوحنا المعمدان وآخرون إلي وآخرون أن نبيا من القدماء قام وأنتم مسيح الله كذا ماشي طيب النص بتاع أعمال الرسل ده قريناه أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال إيه؟ آه وممكن تضيف عليه ومش عارف أنا ليه مش ضايفه اللي هي النص ال... آه لا عشان احنا جبتها قبل كده اللي هي الج- المختصة بيسوع الناصري الذي كان إنسانا نبيا في الجزء بتاع التعريف بالفداء والخلاص تمام؟ اهو المختصة بيسوع الناصري ونحن كنا نرجو انه هو المزمع دي برضو شهادة التلاميذ يعني احنا اول نقطة علشان نثبت ان المسيح نبي كأننا احنا هنعمل ايه هنعمل دوائر كده زي ما كان الدكتور حسام بيقول دايرة صغنونة المسيح يتكلم عن نفسه وبعدين دايرة أقرب له تلاميذه بيتكلموا عنه وبعدين دايرة أكبر اللي هم الناس اللي عمل معاهم معجزات وتعامل معاهم مباشرة وبعدين دايرة كمان أكبر اللي هي إيه الناس اللي كانوا بيؤمنوا بيه بشكل عام وبيشوفوا معجزاته من بعيد اللي هو عامة الشعب قالوا عنه إيه خلي باشمهندس الدعوة دي.
اهو يسوع تلاميذه اللي اتعاملوا معاه بشكل مباشر مش من تلاميذه زي الاعمى وزي المراه السامريه وفي الاخر خالص عامه الشعب كل دي كل دول بيقولوا ايه انه نبي تمام فخلاص خلي بالك اقوال تلاميذ المسيح عليه دي انا حاططها ان ايه انت هو المسيح من الله لا المفروض الاقوال التل- تلاميذ المسيح عليه السلام دي الشهادات دي المفروض تكون ايه عامه الشعب مش كلام تلاميذه يعني هو بيقول الناس بيقولوا عني ايه انك يوحنا او ايليا او ارميا او واحد من الانبياء فده عامه الناس بتقول لك ان انت واحد من الانبياء تمام الجزء بقى بتاع شهادة تلاميذه هي أعمال الرسل وبتاعت لوقا اللي هي المختصة بيسوع الناصري إنسانا نبيا ودي بتاعت يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله احنا ممكن نعتبر بتاعت مادة دي برضه اللي هي عامة الشعب ديت بطرس بعد كده انا هو هنعتبرها من كبر دماغك ماشي مش مشكلة أقوال الذين تعاملوا مع المسيح دي شرحناها قبل كده المرأة السامرية قالت ليس لي زوج قال لها يسوع حسنا قلت ليس لي زوج حسنا قلت دي مش معناها أيوة الكلام اللي انت بتقوليه ده مية مية واللي انت عليه ده زي الفل لا يعني بتبقى- معناه ان انت قلتيه ده صح لانه لك خمسه ازواج والذي لك الان ليس هو زوجه هذا قلت بالصدق قالت له المراه يا سيد ارى انك نبي يعني انت عرفت حاجه مفيش انسان عادي يقدر يعرفها يبقى انت الاله نعبدك بقى ده فكر النصارى لا ده فهمه انه ان انت نبي وعرفت ده بالوحي وبعدين صدقيني يا امرأة أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب أنتم تسجدو- تسجدون لما لستم تعلمون أما نحن فنسجد لما نعلم دي موضوع ايه قلنا ان المسيح من بين الساجدين وقلنا يا امرأة صدقين انه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في اورشليم يعني مكان جديد هيعبدوا فيه ربنا اللي هو غالبا مكة المكرمة طيب برضه يوحنا تسعة شرحنا ده قبل كده من ضمن الجزئية بتاعت ايه المعجزات لما قلنا ان في سياق النصوص بتوضح ان المسيح كان بيدعو الله انه يحقق معجزة لكن ايه اللي حصل ال- الدعاء مش موجود في ال- في الكتاب فهنا بيقول ماذا تقول انت عنه من حيث انها فتح عينيك طبعا الراجل ده المسيح خلق له عينين يبقى هو الاله لا قال انه نبي طبعا ده فهم النصارى وفهم فهم ان المسيح خلق عينين للاعمى ده اساسه يوحنا ذهبي الفم من القرن الخامس هو اول واحد شرح النص ده بالشكل ده النصارى طبعا ايه مقلدين عميان ما بيشوفوش ان في نصوص كتير بيقول مسح بالطين او طلى بالطين عيني يعني عينيه موجوده ده يا دوبك بيغسلها او بيمسحها او كده
من القرن الكام؟
من القرن الخامس برضو اقوال عامه الشعب دي دي تحط ايه تحط الثلاثه دول من ضمنهم يعني انا غلطت فيها دي مش مشكله هنا بيقول فسمع هيرودس الملك لان اسمه صار مشهورا وقال ان يوحنا المعمدان قام من الاموات ولذلك تعمل به القوات ولذلك تعمل به القوات يعني ايه يعني قال انه ان ده يوحنا المعمدان علشان بيعمل معجزات وقوات قال اخرون انه الي قال اخرون انه نبي او كاحد الانبياء تمام هيرودس مصمم قال لك انه قام من الاموات هو يوحنا المعمدان فده ايه يعني الناس بيقولوا انه واحد من الانبياء سواء يوحنا ايليا او نبي او كاحد الانبياء مش مهم ان هم مش هيخرج من دائره الانبياء في متى 21 لما دخل المدينة ارتجت المدينة كلها قائلة من هذا فقالت الجموع هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل تمام طيب برضو متى 21 موضوع الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية دي هشرحها المرة الجاية بس هم في الآخر إيه وإذ كانوا يطلبون أن يمسكوه خافوا من الجموع لأنه كان عندهم مثل نبي ده غلط ترجمة سفلة المفروض المقصود أو المعنى إن إن هو كان عندهم نبي فخافوا يقتلوه علشان يبقوا بيقتلوا نبي يبقى الناس هتذبحهم تعالوا كده نفتح النص ده في الترجمات التانية متى 21 46 متى 21 46 ونعمل مقارنة ترجمة الحياة بتقول لأنهم كانوا يعتبرونه نبيا ال- العربية المشتركة لأنه كانوا يعدونه نبيا يعدونه يعني هو من ضمن الأنبياء نبي من ضمن الأنبياء ال- اليسوعية لأنها كا الجموع خافوا الجموع لأنها كانت تعده نبيا والإنجيل الشريف لأن الشعب كان يعتبر أنه نبي نصب الفان دايك يعني بيستقبل يعني خلي بالك مثل نبي دي يعني هو مش نبي بس شبههم ال- البوليسيه بتقول اه لانه كان عندهم نبيا طيب كويس قوي برضو لوقا لما عمل المعجزه وقال يا ايها الشاب لك اقول قم فجلس الميت وابتدا يتكلم فدفعه الى امه فاخذ الجميع خوف ومجد الله قائلين قد قام فينا نبي عظيم وافتقد الله شعبه ممتاز جدا يبقى احنا خلصنا الملزمه دي الحمد لله بس الجزء بتاع الحجر الذي رفضه البناؤون هبقى اعيد عليه ال... هبقى اشرحه تاني المره الجايه وهبقى هجي ه- هطبع ما لازم فيها تجميعة نصوص عن بولس عشان نبتدي ندخل في المرحله بتاعه المسيحيه في عهد بولس سبحانك اللهم وبحمدك ايه كده مسيح عهد المسيح خلص اه ه- ان شاء الله بعد كده هي... لما نخلص بولس قبل ما ندخل على الاباء نبتدي نعمل ايه مراجعه على بعض النصوص اللي هم بيستشهدوا بيها من الاناجيل على الوهيه المسيح او من رسائل بولس او كده كمراجعه يعني هتبقى مفيده يعني علشان ما ن- احنا بنقول المسيحيه في عهد المسيح كذا كذا كذا والادله اهو هم يقولوا لا طب ما احنا مسيحيتنا موجوده من عهد المسيح في الاناجيل والدليل اهو فنبقى نرد على الموضوع ده حاضر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك